بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في لوقا 13 وصلنا لغاية عدد 18 هفكركم تاني انجيل لوقا اصحاح 13 بدأ بموضوع الحادثة بتاعة الجليليين اللي خلط بيلطف دمهم بذبائحهم وكانوا بيسألوا ربنا يسوع عن موقفهم وقال لهم أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاطا أكثر من كل الجليليين كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون بعد كده اداهم مثل آخر عن البرج اللي وقع على 18 واحد وقال نفس المبدأ وكأن الإصحاح ده بيركز على فكرة التوبة فبعدها اتكلم عن شجرة التين المغروسة في كارمو والمثل ده ينطبق على كل واحد فينا حين لا يأتي بثمر فقال هذه ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا ولا أجد اقطعه لماذا تبطل الأرض أيضا والكرام شفع في التينة وقال اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعه بعد كده ربنا يسوع دخل المجمع في يوم سبت وكان في ست عليها روح ضعف روح شرير وكانت منحنية 18 سنة وربنا يسوع له المجد شفاها ورئيس المجمع ساعتها اعترض بشدة لأنه كان يوم سبت فالمسيح له المجد وجهه ونقض كلامه وقال له يا مرائي لو عندك طور او حمار هتاخده يوم السبت عشان تسقيه فبنت ابراهيم دي الشيطان رابطها بقاله سنين مش كان المفروض نحلها يوم سبت والشعب البسيط فرح جدا بتعليم المسيح لكن الفريسيين والمعاندين كانوا متغاظين وصلنا لعدد 18 فقال بماذا يشبه ملكوت الله وبماذا أشبهه يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانه ربنا يسوع له المجد وصف الملكوت بأوصاف كثيرة وفي انجيل متى اللي منكم درس معانا زمان متى 13 كل الاصحاح عن امثال الملكوت وكلمة ملكوت الله بتاخد اكتر من معنى اول معنى لكلمة ملكوت الله هو ملك الله على الانسان نفسه زي ما قال ها ملكوت الله داخلكم ملكوت الله فيكم يعني الله يملك داخل القلب وداخل النفس ويبقى الموضوع مش محسوس من بره مش ملك زي الملوك الارض انما ملك روحي داخلي كمان ملكوت الله ممكن يقصد به انتشار اسم الله في العالم وخضوع العالم للملكوت او دخول العالم جوه الكنيسه فالكنيسة تعتبر ملكوت الله لأن الله يملك على شعبه داخل كنيسته ثالث معنى للملكوت هو الأبدية الله ملك واضح وظاهر في السماء عشان كده ساعات ما يسموش ملكوت الله ساعات يسموه ملكوت السماوات فضلت ثلاث معاني لكلمة ملكوت وكل ما تيجي كلمة ملكوت نحاول نطبق الثلاث معاني هل تعني ملك الله علي أنا داخلي ولا تعني ملك الله في العالم من خلال الكنيسة ولا ملك الله يقصد به بعد القيامة بعد الدينونة زي مثلا في صلاة أبانا الذي لما الواحد يقول ليأتي ملكوتك تنفع ثلاث معاني ليأتي ملكوتك يعني ليتك يا رب تملك داخلي فيبقى ملكوتك فيا وممكن ليأتي ملكوتك يعني الكنيسة تنتشر وتمتد وتبقى أنت الملك على كل الناس جوه الكنيسة وممكن ليأتي ملكوتك تبقى بمعنى امتى تيجي يا رب في ملكك وفي مجدك ويبقى العالم كله ليك في السماء هنا هيدي تشبيه لأنه الكتاب قال على ربنا يسوع المسيح له المجد بدون مثل لم يكن يكلمهم لأنه الشعب البسيط في أمور ما يقدرش يدركها لو فضل المسيح له المجد يتكلم كلام مجرد الناس البسيطة بتاعت زمان وبتاعت دلوقتي تفقد التركيز وتفقد الحماس إنما كل معنى ربنا يسوع كان عاوز يوصله كان لازم يحكي له حكاية أو يقدم له قصة بسيطة فهنا هي هيمثل للملكوت هيديله مثل يقول يشبه حبة خردل حبة خردل وصفها إنجيل آخر أنها أصغر كل الحبوب يعني هنا استخدم الحبة دي بالذات من ناحية صغر حجمها أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة يبقى المعنى البسيط الأساسي في المثل أن الملكوت يبدأ صغيرا ويمتد ويصير كبيرا الملكوت ممكن تبقى حاجة صغيرة قوي تدخل قلب الإنسان وتكبر تكبر تكبر ويبقى الإنسان ده بعد كده شجرة كبيرة قوي أو قديس كبير قوي مع أن الملكوت يوم ما دخلوا دخلوا كحبة صغيرة إذا خدناه على الإنسان ذاته نقول إن ممكن آية واحدة أو فكرة واحدة روحية تدخل حياة الإنسان ودي دي تبقى بداية الملكوت فيه يمكن كل واحد فيكم قرب من ربنا من خلال آية معينة أو وعد أو فكرة أو حادثة أو موقف كانت كأنها بذرة اتزرعت في قلبه ومع الأيام كبرت كبرت كبرت لغاية ما بقى بيحب ربنا من كل القلب وعاوز كل حياته تبقى ربنا إنما لو دورنا في البدايات نلاقي الحكاية ابتدت صغيرة أوي ناس كتير كده أو أغلب الناس كده لو خدنا الكلام ده على الكنايس برضو تلاحظوا إن أي كنيسة في العالم بدت صغيرة جدا يعني لو تتبعت أخبار كنايس المهجر مثلا تلاقوا في ولايات من 30 40 سنة ما كانش فيها كنايس خالص وبعدين اتجمعت عيلة وبقوا يصلوا وبعدين على عيلة تانية على عيلة تالتة بعد شوية فكروا يأجروا كنيسة بعد شوية فكروا يشتروا أرض وبعد شوية فك... ابتدوا يبنوا بعد وفجأة تسمع النهاردة إن في كنايس ضخمة جدا وشعب كبير قوي وخدمة حلوة قوي والحكاية كانت إيه؟ كانت حبة خردل حبة خردل أخذها إنسان وهنا الإنسان يعود على المسيح له المجد وزرعها في بستانه المعنى هنا يقول لنا إيه يقول لنا ما تستقلش بحاجة اوعى تستقل بأن دي آية واحدة أو فكرة واحدة أو وعظة واحدة أو نبذة صغيرة ما يمكن أي حاجة من دول تبقى حبة خردل اوعى تستقل ان الاجتماع ده صغير والناس اللي فيه قليله ومين عارف ما يمكن يبقى ده حبه الخردل اللي يبقى بكره شجره كبيره في واحد يقول لا الخدمه دي محدوده قوي صغيره قوي طب مين عارف ما يمكن الخدمه الصغيره دي تبقى شجره ضخمه جدا فكره النمو النمو اللي الواحد ما يقدرش يتابعه بعينه ما هو كمان الحبه لما تتزرع انت ما تقدرش تبص بتكبر قد ايه كل يوم ما تعرفش تشوف انما يحصل نمو بطيء ومستمر وحبة الخردل على قد ما هي صغيرة قوي على قد ما جواها حياة فيها حياة وعشان كده عملت شجرة كبيرة قوي ممكن تبقى كلمة من كلام ربنا كلام ربنا فيه حياة كلام الذي أكلمكم به هو روح حياة فما يرجعش فاضي أبدا ممكن شخص يكون إمكانياته محدودة جدا بس بيحب ربنا جواه حياة فيبقى حبة خردل اترمى في بلد وبعد سنين طويلة البلد كلها عرفت ربنا ايه الحكاية حبة الخردل عملت شجرة كبيرة لان كان فيها حياة ما كانتش مجرد حبة صغيرة كمان تلاحظوا ان الشجرة الكبيرة يقول عنها وتآوت طيور السماء في أغصانها وهنا نفكر طير السماء لو كانت الحبة فضلت على سطح الأرض كان هيبقى إيه مصيرها؟ كان طيور السماء هتاكلها العصافير كانت هتاكل الحب إنما بعد ما اتدفنت في الأرض النهاردة بقت هي شجرة كبيرة وبتاخد الطيور في حضنها ويتآوى فيها طيور السماء يعني لو تصورنا الطيور دي الأعداء لو الإنسان فينا فضل حبة صغيرة مش راضي يتزرع في الأرض مش راضي يدخل جوه المسيح ويختفي مش راضي يموت عن العالم هيبقى حبة صغيرة تيجي العصفورة تاكلها وتطير إنما إيه رأيكم لو الواحد فينا اتزرع في الأرض اتغرس في المسيح مات مع المسيح وقام ده ربنا ممكن يعمل منه شجرة كبيرة والأعداء اللي كان يخاف منهم في يوم من الأيام يحتويهم داخله ويتآووا بين أغصانه الكنيسة كده نبتت كحبة صغيرة جدا لو بصت لها من الناحية المادية أو القوة البشرية ده طيور السماء تاكلها يعني كل القوى البشرية تلتهمها إنما الكنيسة دي اتغرست في المسيح له المجد ماتت معاه فأصبحت الكنيسة شجرة كبيرة قوي هي اللي تحتوي الرومان جواها وتحتوي أعداء المسيحية فيها وتجيبهم كده تقويهم لغاية ما يعرفوا جمالها وحلاوتها طول ما انت بعيد عن الأرض مش مغروس جوه الأرض تخاف من أي طير لأنك حبة محدودة إنما لو اتزرعت في الأرض لو مت مع المسيح يبقى خلاص ما تخافش وده يفكرنا بتعليم تاني قاله ربنا يسوع المسيح له المجد في انجيل يوحنا لما قال ان حبة الحنطة لو اتسابت لوحدها بره الارض لا تأتي بثمر ولكن ان ماتت حبة الحنطة تأتي بثمر كثير طبعا الحباية لوحدها تعملش حاجة لكن لما تقول الحبة ماتت ما هي ماتت يعني اتدفنت لما تدفن تجيب ثمار كتير قوي احنا بنخاف نموت مع المسيح الواحد بيخاف يندفع في حياته مع ربنا لحسن يخسر طول ما احنا بنعمل كده يبقى لسه مش هنجيب ثمر كتير ربنا يسوع له المجد قال من يضيع نفسه من اجل يجدها اللي مستعد يموت مع ربنا اللي مستعد يتغرس في المسيح وتبقى حياته كلها ربنا هو ده اللي هيبقى شجرة كبيرة ويتآوى في طيور السماء إنما اللي خايف على نفسه زيادة وعاوز يفضل على السطح حاسب لأن طير السماء هيعرف لك سكة وهيلتهمك في يوم من الأيام كمان إن قلنا إن حبة الحنطة هي كلمة ربنا لازم كلمة ربنا تدخل جوه ساعات تفضل على السطح يعني تفضل مجرد كلمة سمعتها فطول ما هي مش راضية تدخل جوه وتتغير وتنبت طب انت مش هتتغير انما في كلمة مغروسة يسميها معلمنا يعقوب كده في رسالته الكلمة المغروسة يعني تدخل جوه القلب وتتغرس فتغير في تفكيرك وتغير في اسلوبك وتبقى منهج لحياتك ساعتها تطلع شجرة كبيرة تتآوى فيها طيور السماء وقال أيضا بماذا أشبه ملكوت الله مثل تاني يشبه خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاث أكيال دقيق حتى اختمر الجميع وظاهر المثل هو نفس المعنى حاجة صغيرة بقت حاجة كبيرة الملكوت كده يبدأ صغيرا ثم يمتد كثيرا انما لا فكرة الخميرة دي برضو فيها حاجة تانية ما هو الخميرة دي حاجة صغيرة فعلا المرأة تاخدها وتحطها وبرضو استخدم كلمة ايه خبأتها زي في الارض قال اخذها انسان والقاها في بستانه او غرسها الخميرة دي لما تستخبى في ثلاث تكيال دقيق تيجي بعد كام يوم تلاقي كل ده عج بقى اختمر كنسبة وتناسب الخميرة ما تجيش واحد على مية من الدقيق كمية الحجم وده سؤال ساعات الواحد يتسأله يقول ايه ده اللي ماسكين في ربنا يسوع له المجد في الدنيا ما يجوش على واحد من المية من البشر اللي في الدنيا طب ليه ربنا سامح بكده حكمته لانه عارف ان الخميرة اقوى من الدقيق والمش الدقيق هو اللي يخلي الخميرة تبقى دقيق لا ده الخميرة هي اللي تخمر العجين كله لأن الخميرة فيها حياة حتى لو كانت قليلة فربنا يسوع له المجد يسمح أحيانا إن كنيسته تبقى صغيرة والمؤمنين بيه قليلين واللي ماسكين فيه قليلين إنما حاطط رجاءه فيهم ومستني إن هم دول يخمروا الدنيا كلها فمحدش يخاف وعشان كده الإصحاح اللي فات قال لا تخف أيها القطيع الصغير هو عارف إن إحنا صغيرين صغيرين عددا وصغيرين في امكانياتنا بالنسبه للدنيا بس ما يهمكش هيجي يوم يختمر الجميع المراه هنا قالوا الاباء قد تكون اشاره للكنيسه المثل اللي فاتت كان فيه الانسان اشاره للمسيح له المجد وممكن تبقى اشاره لكل كاهن او خادم بيغرس كلمه ربنا في النفوس هنا المراه اشاره للكنيسه اللي بتاخد الخميره الحيه كلمه ربنا من عند ربنا كده وتحطها جوه اكيال الدقيق ترميها في قلوب الناس برضه يمكن قالوا ثلاث اكيال دقيق اشاره الى الجسد والنفس والروح ثلاثه يمثلوا العنصر البشري كله نفس وجسد وروح لان كلمه ربنا تاثر في الثلاثه وتخمر التلاتة روحك ونفسك وجسدك تتقدس بكلمة ربنا يعني في الصوم مثلا جسدك يصوم ويجوع ويسجد ونفسك ترتاح بإحساس السلام بتاع ربنا وروحك تطلب وتشتاق للغفران وللأبدية فتلاقي نفسك إيه اتخمرت خميرة روحية بقيت جسدا ونفسا وروحا شبعان بربنا وفرحان بربنا كمان قالوا ثلاث أكيال دقيق ممكن تكون ثلاث عصور للبشرية ثلاث أجيال يعني ما قبل إبراهيم ومن إبراهيم إلى موسى ومن موسى إلى المسيح وجاء الخميرة الحقيقية الحية ربنا يسوع يخمر الأكيال كلها يخمر الدقيق كله قالوا كمان أن البشرية ممثلة في ثلاث شخصيات هم أولاد نوح الثلاثة عارفين بعد الطوفان نوح هو اللي بدأ بشرية جديدة من خلال أولاده الثلاثة وزوجتهم فأصبحت البشرية قد تمثل بثلاث أكيال دقيق يعني ثلاث شعوب طالعين من سام وحام ويافس في كل الأحوال مقصود بها الخميرة كلمة ربنا أو الخميرة هي الإنسان الروحي أو الخميرة هي المسيح نفسه له المجد اللي بتحطه الكنيسة في العالم بتقدمه الكنيسة للعالم عشان يخمر العالم كله لأن المسيح العالم بدون مسيح جاف ميت بلا حياة إنما يختمر ويبقى له طعم العالم كله لما يتحط فيه كلمة ربنا طبعا الناس البسطاء قاعدين سامعين فاهمين الخميره وفاهمين الحبه وفاهمين الطيور وفاهمين الاكيال يمكن ابعاد ومعاني الكلام مش كله فاهمينه انما ببساطه فهموا انه الملكوت يبتدي صغير ويكبر هذه المعنى ببساطه لكن في معاني تانية ممكن الواحد يكتشفها داخل الكلام واجتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم ربنا يسوع له المجد بدأ رحلته من الجليل وطالع من ناصرة الجليل في شمال فلسطين وبدأ خدمته ورحلته في سن الثلاثين وكان يقول يصنع خيرا بين قرى الجليل عشان كده كانوا يقولوا عليه جليلي أو ناصري وجليلي دي يعني فلاح غلبان لما بتوع أورشليم البهوات في الجنوب لكن هو خدها قرية قرية ومدينة مدينة كده من فوق لغاية في اتجاه أورشليم يعني ربنا يسوع له المجد علم تلاميذه ما يسيبوش مكان وعينيه على كل إنسان شوفوا بالرغم من إمكانيات ربنا يسوع له المجد بالمعنى البشري كانت محدودة جدا معاه شوية صيادين وتلاميذ بسطة ولا في وسائل اتصال ولا في إمكانيات ولا في فيديو ولا في إنما ربنا يسوع له المجد كان يدخل بلد بلد وقرية قرية ويبعت مراسيل ويديهم سلطان يعملوا معجزات ويبشروا باسمه احنا مسؤولين لا نفقد رجائنا في اي بلد وفي اي مدينة وفي اي قرية وفي اي شخص المسيح له المجد لا يفقد امله في اي انسان مهما كان عاوز يوصل الخميرة دي لكل دقيقة وعاوز يوصل يزرع حبة الخردل في قلب كل أرض أيا كان نوع الأرض فقال له واحد يا سيد أقليل هم الذين يخلصون قالوا واحد وهو بيسافر من بلد لبلد كده يقول له ايه هم اللي هيدخلوا السماء قليلين او اللي هيتمتعوا بالخلاص قليلين يا ترى ايه دافع السؤال ده هو سؤال حلو لانه كتير ما يجي في بالنا يا ترى في السماء ناس قليله هتدخل ولا ناس كتيره قد يكون دافعه العصبية اليهودية اليهودي كان يعتبر ويعتقد أنه لن يدخل الخلاص إلا اليهودي مثله وبعض الفريسيين كانوا يعتقدوا أنه مش أي يهودي كمان الفريسيين بس وفي نفس الوقت من تعاليم ربنا يسوع له المجد لما ذكر كلمة الصغير القطيع الصغير والخميرة والحبة يمكن تصور الشخص ده ان بتوع ربنا هيفضلوا قليلين وهم اللي هيوصلوا ويمكن يكون دافع السؤال ان في ناس كتير قوي ما سمعتش وما عرفتش يبقى دول ما لهمش خلاص انما سيظل هذا السؤال سؤال يشغل الانسان احيانا اقليل هم الذين يخلصون يمكن يكون دافعه شعور حلو بالاشتياق المقدس أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ودي إرادة ربنا الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون يمكن حاطط إرادته في قلوب ولاده فكل واحد من ولاده عنده اشتياق لكده فبيقول له بقلق هم قليلين صحيح اللي هيدخلوا السماء ربنا يسوع له المجد لم يجب بكلمة قليل أو كثير إنما شوفوا بقى إجابة المسيح اللي كله حكمة اتكلم عن الطريق على طول عارفين السؤال ده زي الطالب اللي بيسأل أستاذه هما اللي هينجحوا قليلين يقوم يجاوب يقول له إيه طريقة المذاكرة إيه الواحد لما يذاكر كويس كذا وكذا ينجح ما يقولش هينجح كتير ولا ينجح قليل يسيبها سر ويسيبها في علمه انما اللي يفيدنا ويهمنا طريق الخلاص ايه فربنا يسوع له المجد اجابته عملية جدا انما السؤال قد يمكن يبقى في حتة فلسفية شوية مين داخل السماء النهاردة دي موضة على فكرة كل واحد ما يزور حد بتاع هم الناس اللي ما عرفوش المسيح يحصل لهم ايه ومش عارف الطوائف يحصل لها ايه وغير المؤمنين اللي اخلاقهم كويسه يحصل لها ايه لا مش ده السؤال السؤال نعمل ايه عشان نوصل المسيح لكل الناس دي السؤال ايه هو الطريق للخلاص ان كان الطريق هو المسيح طب نوصله ازاي ده اللي يشغلنا انما نقعد كده نفكر مين رايح فين ولا كأننا قاعدين على باب السماء بنتندر بهلاك بعضهم وخلاص بعضهم ده مش مش القلب المسيح قال له واحد يا سيد أقليل هم الذين يخلصون فقال لهم ما جاوبوش هو لوحده أجاب إجابة للكل اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون ده إعلان مهم أوي دي حقيقة مهمة ناس كتيرة هتبقى عاوزة تدخل كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ناس كتير عندها اشتياقات تعرف ربنا ناس كتيرة لما حد يكلمها عن الكنيسة وعن ربنا وعن سكة السماء بتعجبها الكلام إنما المشكلة إيه لا يقدرون لا يقدرون ليه أصل الباب ضيق وهم مش عاوزين يتعبوا روحهم عشان كده الوصية جت اجتهدوا تمام زي المثل بتاع الطالب اللي بيقول له هو مين هو ناس كتير هتنجح او ناس كتير هتسقط يقول له ذاكر ذاكر اشتغل هو لو قال له كتير قوي مش هيذاكر لو قال له قليل قوي يمكن يتعقد انما هو الاجابه المفيده اجتهدوا اجتهدوا دي دي اساس فكره الجهاد المسيحي مش معنى ان ربنا جه من السماء عشان يخلصنا ومات عننا عشان يخلصنا وذهب يعد لنا مكانا ان احنا نقف بدون دور بدون جهاد لا احنا مطلوب مننا جهاد جهاد روح جهاد مع نفسنا طبعا اجتهدوا اجتهاد ان تدخلوا من الباب الضيق الباب ضيق الباب ضيق مش مع برضه واحد ممكن يسأل ليه ربنا يسوع خلى الباب ضيق هو الباب ضيق مقصود بيها الصليب ربنا يسوع اختار سكة الصليب طريق للخلاص كان ممكن يختار سكة أسهل من كده هو شاف إن دي أنسب حاجة لأنه اللي شاري ربنا يسوع اللي عنده إيمان حقيقي إن السماء مستنياه هيشتغل وهيتعب لما تبقى الباب ده هو اللي بيدخل على الراحة الأبدية نحشر نفسنا حشر نزق نفسنا زقة نغصب نفسنا غصب إيه يعني إذا كان دي السكة فكأن الاجتهاد والجهاد والباب الضيق دليل على صدق الإيمان وعلى محبة ربنا إنما لما تبقى السكة مرتاحة خالص طب فين دورنا فين إيماننا فين محبتنا لربنا فين تعلقنا بالسماء فين اصرارنا للوصول للملكوت لما كانش في نوع من الباب الضيق ومن الاجتهاد اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق طبعا الباب الضيق ده موضوع بقى ممكن نوصفه باوصاف كثيره قد تكون الوصيه باب ضيق يعني مثلا محبه الناس تحس احيانها باب ضيق ليه الاسهل تبعد عن الناس انما عشان تحب واحد متعب دي ضيقه قوي دي صعبه طب وماله اجتهد اجتهد ان تدخل من الباب الضيق مش انت عاوز توصل ما تحبه هيكلفك ايه ما احنا تعبين ربنا كتير واحنا اوحش من اي حد وربنا بيستحملنا وبعدين اذا كانت اخرتها سما خلينا نجتهد واحد يقول وصيه العطاء دي بلا حدود دي ضيقه معلش اجتهد لازم تفكر في نفسك ما تفكر في غيرك ادي ادي ادي اجتهد في العطاء حتى لو كان بابه ضيق واحد يقول الصلاة ده ربنا عاوزنا نصلي على طول طب وماله اجتهد اجتهد ان تدخل من الباب الضيق يقول يعني صلي وانا تعبان صلي وانت تعبان باب ضيق طب ويعني انت لو رايح مشوار مهم بتروحه حتى لو انت تعبان اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق ده في اكتر من كده ممكن تسمع كلمة تجرحك لانك مسيحي ها هتطلع بره السكة وتقول مش داخل من الباب ده ولا تحتمل الكلمة وتجتهد انك تكمل وتدخل من الباب الضيق هيجي لك مشاكل لانك مسيحي وهيجي لك متاعب وتطرد من اجل البر طوبى للمطرودين من اجل البر ويعني اجتهد ان تدخل من الباب الضيق نفتكر هنا اللي قاله ربنا يسوع في انجيل متى في الموعظه على الجبل لانه ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي الى الهلاك وكثيرون يدخلون منه المشكلة ان الناس تقول ايه بس كل الناس بتعمل كده طب ما المسيح نبهنا وقال لنا كده قال هتلاقوا كل الناس بتدور على الباب الواسع حسب مش دي سكة السم ما اوسع الباب ايوه وارحب الطريق طريق رحب مؤدي الى الهلاك وكثيرون يدخلون منه ما تعملش زي الناس الكتار بلاش نمشي بطريقة ان الناس بتعمل ايه طب ما الناس ممكن تكون رايحه سكه غلط ربنا يسوع نبهنا ان الناس عمرهم ما كانوا مقياس ده الناس دول يمثلوا العالم بافكاره والعالم وضع في الشرير وقال لنا لستم من هذا العالم مختلفين فالواحد يخاف من الباب الواسع يخاف من الراحه الزياده يخاف من الطريق الرحب طريق الرحب يعني ايه يعني مثلا الكذب يقول لك يخلص لك الموضوع بسرعه يحل لك المشكله كذبه هذا طريق واسع وما اوسع الباب المؤدي الى الهلاك الغش التملق الرياء الشهوات كل ده باب واسع وطريق رحب انما مؤدي الى الهلاك ايوه كثيرون يدخلون منه حقيقي كده لكن خليك ما تبقاش مع الكثيرين خليك مع لا تخف أيها القطيع الصغير خليك مع الناس اللي عينيهم على الملكوت وعارفين عاوزين يعملوا ايه اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون برضو الواحد يراجع نفسه على الآية دي أنت عاوز تروح السماء عاوز تدخل من الباب الضيق يا ترى عاوز بس ولا ابتديت تمشي في السكة بتضيق على نفسك ولا سايب نفسك تعيش زي ما هي عاوزة ما كنتش بتضيق على نفسك في حاجات تبقى لسه ما عرفتش طريق الباب الضيق واحد من القديسين عشان يوصفها قال لما كانش الواحد يضيق على الأقل على لسانه وعلى بطنه يبقى ما عرفش طريق الباب الضيق على لسانه يعني الكلام يطلع بحساب وعلى بطنه يعني في صوم وفي نسك وفي تدقيق ما كنتش هتضيق على الحاجات اللي في ايدك هتضيق على افكارك ازاي هتضيق على عينيك وحواسك ازاي هتضيق على ارادتك ازاي كل ده اسمه بقى ضيق كثيرين سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون من بعدما يكون رب البيت قد قام واغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا يجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم رب البيت ده معناه ان المسيح له المجد عامل زي اللي له بيت كبير قوي ومستني الناس تيجي وبعدين في ميعاد معين هيقفل ففي وقت لما يقفل في ناس هتقف بره تقول له ايه افتح افتح احنا تبعك فيقول حاسبه لان في نهايه للوقت هيجي وقت الباب هيقفل يعني لو ما لحقتش تجتهد وتدخل من الباب الضيق في لحظة سيغلق الباب وساعتها الاجتهاد يقف زي الطالب اللي جاي الامتحان خلاص هتذاكر امتى تاني ما كان عندك شهور وايام تذاكر ما اشتغلتش ليه الاجتهاد وصية كتابية بعدما يكون رب البيت قام وأغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون قائلين يا رب يا رب افتح لنا يجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم يا ربنا يرحمنا كلنا لا تعرفهم كأن المسيح له المجد بيقول أنا ما أعرفش غير المجتهدين أعرف ماري جرجس شهيد وأعرف ماري مرقس رسول وكارز واعرف بولس الرسول اللي اتعذب كتير عشاني واعرف الناس اللي اجتهدوا يعيشوا بقداسه في الدنيا اعرف الناس دي انما واحد اسمه مسيحي في البطاقه فاكر ان المسيح عارفه بالاسم يفاجأ في اليوم الاخير يقول له انا ما اعرفكش تعرفنيش ازاي يا رب ده انا اسمي فلان الفلاني يقول له لا عندنا في السماء غير في الأرض في الأرض كانوا يعرفوك باسمك أنا أعرفك باجتهادك أنا ما لقيتكش عندي مكتوب ليه أنت ما حافظتش على الإيمان اللي خدته ما عشتش مسيحي كما يجب لم تجاهد أن تدخل من الباب الضيق أنا ما أعرفكش الغريبة أن من الناس دول ناس كانوا قريبين للمسيح ظاهريا فقالوا إيه حينئذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا فيقول أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم من أين أنتم ده هما بيقولوا يا رب انت كلت في شوارعنا وعلمت في شوارعنا وقعدنا قصادك وكلنا يعني اتعزمنا معاك مثلا كمثل يعني في نوع من العلاقة أو المعرفة الظاهرية في ناس تعرف ربنا معرفة كده ظاهرية في ناس تتكلم في الدين وهي لا تعيش الدين إنما تتكلم تتكلم كأنها عارفة حاجات كتير قوي وفي ناس تبقى عايشة المسيحية صح وتتكلم قليل دول اللي معروفين عند ربنا إنما في واحد ينادي بشعارات براقة وتلاقيه يقول كلام كبير وكلام كتير إنما يمكن ربنا يقول له أنا معرفكش يقول له إزاي يا رب احنا أكلنا وشربنا مع بعض يقول له أيوه بس أنت لم تجتهد أنت كنت بتستخدمني وسيلة تتظاهر بيها قدام الناس يمكن مقصود بيهم المتدينين ظاهريا ويقصد بهم عادة اليهود في الزمن ده اليهود كانوا كده يدعوا ان هم بتوع ربنا انما سلوكهم واخلاقهم وحياتهم بعيد عن ربنا فعاوزين يقولوا المسيح ده بتاعنا احنا كل في شوارعنا وعلم وقعدنا معاه انما المسيح يقول لهم انا ما اعرفكوش من اين انتم ده سؤال مهم يمكن يقصد بيه ربنا انت منين انا ما اعرفش غير اللي مولودين من فوق انت لسه مولود من التراب انا مش عارفك ما هو الإنسان المسيحي في عرف السماء مولود من السماء فاللي مولودين من فوق باين عليهم النعمة مختلفين عن الدنيا كلها فالمسيح يقول أيوة دول بتوعي يدعو خرافه الخاصة بأسمائها ويخرجها مولود من فوق مولود من فوق يعني مولود من السماء يعني شخص عايش في الدنيا كأنه سماوي قلبه في السماء فكره في السماء مستني اليوم اللي يروح فيه السماء عايش في الدنيا غريب مستني الايام تخلص ملوش اطماع في الدنيا مش متعلق بالدنيا زيادة اهو ده من اين انت يقول انا من السماء يقول له ادخل الى فرح سيدك انت تبع السماء لما لما واحد يقولوا له من اين انت يقول لهم انا من البلد الفلانيه يلاقي المسيح يقول له بس ما اعرفكش لانك انت من الدنيا عشت من الدنيا وللدنيا وبتفكر في الدنيا أنا لا أعرفك كأن سؤال من أين أنت ده سؤال خطير أوي يا ترى الواحد لو سأل فينا نفسه دلوقتي قبل اليوم الأخير من أين أنت هتبقى إيه الإجابة هيقول أنا من الأرض ولا أنا من السماء هيقول أنا متشبه بالمسيح اللي اتولدت على شبهه في المعمودية ولادة جديدة عشان يبقى لي طموح سماوي ورجوع للسماء ولا يقول لا ده انا ابن الارض وتراب الارض شغلني وعملت في الدنيا وسويت من اين انت اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق هيجي وقت يقول المسيح لا اعرفكم من اين انتم الاصعب من كده يقول تباعدوا عني يا جميع فاعل الظلم واضح بقى ان مش مجرد بس تدين ظاهري انما في حياتهم في ظلم في خطية في شهوات في شرور قال لهم ابعدوا عني ابعدوا عني يا جميع فاعل الاثم انتوا عشتوا حياتكم في الخطية جايين تطلبوا السما ليه انا ما اعرفكوش يا امال تعرف مين اعرف الابرار اللي بالايمان والمعمودية والرجاء اللي عندهم جهدوا وتعبوا عشان تتنقى حياتهم ويبقوا مش منسوبين لفاعل الاسم شوفوا الخطية ممكن تضيع الأبدية ازاي طبعا تضيع تباعدوا عني يا جميع فاعل الظلم واحد يخاف كل ما يعمل حاجة غلط يقول لحسن ربنا يقول لي ابعد ابعد بقى ربنا طول حياتي يقول لي تعالى وقرب يجي في اليوم الأخير يقول لي ابعد أيوة ما قال لك تعالى كتير طول حياتنا ربنا يقول تعالى تعالى تعالى وقرب انما لو خلصت الفرصة من غير ما الواحد يجي هيسمع كلمة صعبة تخوف يقول تبع تباعدوا عني بقى ربنا الطيب اللي كان بيقبل كل فئات البشر بشرهم وخطيتهم ويفرح بيهم هو نفسه يقول في اليوم الأخير تباعدوا عني خلينا نقرب في اليومين دول بعد الشر لألا يكون حد فينا له نصيب في كلمة تباعده ساعتها مفيش حل مفيش مجال لتصليح الموقف هناك يكون البكاء وصرير الأسنان إشارة للعقاب الأبدي هناك يكون بكاء بلا عزاء هنا على الأرض بكاء له عزاء كل دمعة تبكيها في الدنيا في طريق ربنا تتعزى بها وربنا يحسبها لك ويفرح بيها ويقدرها إنما يأتي وقت للبكاء بلا عزاء إلى آخر الدهور لأنك ضيعت الفرصة وصرير الأسنان يعني الآلام المبرحة اللي تخلي الواحد يجز على أسنانه كده من من شدة الألم لكن بلا راحة متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا تلاحظوا أن المسيح بيكلم اليهود بيقول لهم أنتوا يعني أنتوا مكانكم بره عشان كده اليهود كانوا بيتغاظوا من ربنا يسوع لأنه مش بيقول الأشرار بره بيقول وأنتوا هتبقوا بره لأن أغلب اليهود في الوقت ده رفضوا المسيح وأغلبهم اشتركوا في صلبه وعندوا معاه ومع كلامه فكان بيخو... بيهددهم بسلوكهم هتشوفوا ابراهيم واسحاق ويعقوب لان دول غاليين قوي عند اليهود وعندنا طبعا دول الاباء البطاركه الاوائل دول اللي علموا العالم الايمان والثقه في ربنا قال لهم هتشوفوهم في اليوم ده هتشوفوا ابراهيم واسحاق ويعقوب وده يؤكد انه الاباء دول ما انتهوش دول عايشين ليس موت لعبيدك بل هو انتقال وجميع الأنبياء كل اللي سمعت عنهم هتشوفهم دي آية ملحة قوي أنت سمعت عن يونان النبي وكل سنة تصوم معاه هتشوفه سمعت عن أشعي هتشوفه سمعت عن ملاخي وعن دانيال وعن حسقيال وعن ميخا هيجي اليوم اللي تشوف ده كله بس امتى يكون اليوم ده تدخل تتعرف بيهم ويفرحوا بيك ويستضيفوك ويعرفوك بالملائكة والسماء ولا هتشوفهم من بعيد وتتحسر تقول طب ده انا كنت عارفه ده انا سمعت الاسماء دي في الدنيا ربنا يرحمنا لا يا ريت يبقى نصيبنا لحين نراهم نبقى معاهم مش نراهم من بعيد فيقول متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا يبقى الأنبياء داخلين الملكوت وهيبقى معاهم أبرار كتار وهيبقوا مع بعض وده يؤكد ان السماء فيها علاقات بين الابرار وبعض انما في اشرار هيبقوا شايفين المنظر من بعيد ويعيشوا في حسرة الى الابد ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال ومن الجنوب ويتكئون في ملكوت الله الإعلان ده في وقت اليهود كان يضايقهم جدا اليهود يثق انه ما فيش غيره داخل السماء ده اعتقاده لما لما ربنا يقول هيجوا من الشرق والغرب والشمال والجنوب ده معناه المسيح له المجد مسيح العالم كله وسكة ربنا معروضة على الدنيا كلها وهيجوا ناس من آخر الدنيا ما كانش حد يتوقعهم ويتكئوا في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهو ذا أخيرون يكونون أولين وأولون يكونون أخيرين برضو الآية دي مهمة نقف عندها شوية في ناس كان كانوا دايما في الآخر يعني لما تيجي سيرتهم الناس تقول يا ده إنسان شرير ده إنسان سيء إيه رأيك إن الأخير ده في اعتبارات البشر يمكن يسبقنا كلنا ويبقى في الأول هو اللي كان يشوف مريم المجدلية كان يحسبها إيه أخيرة طبعا دي إنسانة عليها سبع شياطين يعني إنسانة مليانة خطية مرتع للشياطين منظرها الناس تبعد عنه هذه الأخيرة في اعتبارات الكل قد صارت من الأوائل تفوقت وبقت كارثة بالقيامة وحاجة حلوة أوي اللي يشوف شاول الطرسوسي وهو واقف يحضر إعدام استفانوس بقسوة وهو بيفتري على المسيحيين لأنه قال أنا كنت مفتري وهو بيجدف على اسم المسيح يقول ده أخير ده, ده أكيد مكانه جهنم إيه رأيك إن شاول الطرسوسي سبق كل جيله وبقى من الأوائل بينما في ناس في الأوائل راحت عليهم كانوا في الأول ورجعوا في الآخر زي يهوذا يهوذا ده كان من الأوائل من أوائل المختارين واحد من الاتناشر من أعمدة الكنيسة اللي عملوا معجزات بإيديهم مع ربنا اللي شاف بعينيه اللي ما شافوش حد شاف العازر واقف على حيله شاف البحر بيسكت بكلمة شاف معجزات وزع الخمس خبزات على الألفات بإيديه كل ده يهوذا شارك فيه كان من الأوائل دائما ثم صار أخيرا وراحت عليه خالص في ناس كده إذا كنت انت النهاردة حاسس إنك أخير عندك فرصة تبقى من الأوائل يلا اشتغل اجتهد أن تكون من أن تدخل من الباب الضيق وإذا كنت من الأوائل خاف لحسن في ناس في الأوائل إيه هيبقوا أخارة هيرجعوا في الآخر في ناس شكلهم في الأول ربنا يحمينا كلنا إنما ممكن يضيعوا ويرجعوا لورا خالص عشان كده اللي فينا واقف على حيله فليحذر لئلا يسقط واللي فينا واقع عنده فرصة يقوم اللي فينا في الآخر خالص يلا يطلع لقدام كأن المسيح عاوز يقول لنا إيه احسبوا نفسكم دايما في الآخر وعينيكم دايما على المكانة الأولى خليك طول حياتك على الأرض محسوب أمام ضميرك من الأخارة واشتياقك تبقى من الأوائل إنما لو حسبت نفسك من الأوائل يمكن تبطل تجتهد وت... وتطمن وتقول أنا تمام كده ويمكن تقع وتضيع هو ذا أخيرون يكونون أولين وأولون يكونون أخيرين في تاريخ الكنيسة ياما ناس كل الناس أجمعت إن هم أشرار تمام ويمكن كانوا بيصلوا إن ربنا ينجي الكنيسة من شره وبعدين يبقوا أوائل في طريق السماء وفي ناس العكس واحد زي أريوس كان كاهن خطيب مفوه بيسمعوه ألفات إنما هذا الأريوس جرح المسيح جرح صعب جدا وأهان لاهوته وكان هيغرق الكنيسة في تعليم بطال وصار أخيرا جدا طب ده انت كنت واخد نعمة واخد موهبة واخد فرصة واخد حاجات كتير كان ممكن تبقى من أوائل الناس اللي تعبوا في خدمة ربنا ليه انحرفت بالتعليم ليه خرجت بره الكنيسة ليه مشيت ورا عقلك وكبريائك تحولت من أول إلى أخير وفي ناس تحولوا من أخير إلى أول تعطينا رجاء الآية دي إن كنا أمام عيون نفوسنا أخيرين وحاسين إن إحنا نيجي إيه في طقم الخدام والكارزين والرسل والشهداء نروح فيهم فين ربنا يقول لا ده في ناس من الأخيرين هيبقوا في الأول كل واحد عنده فرصة إنما تظل القاعدة اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين